بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم صلاه وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك معشر الإخوة الأعزاء مع الدرس المتم العشرين بعد المئة نلتقي مع فقه العبادات فوحدوا خالق الكائنات وما زال في الحديث بقية عن قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون فإن جانب الزكاة جانب جدير بالرعاية والعناية والتوجيه والإرشاد ولذلك قال الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم ما توحد لما ربنا يقول ويأخذ الصدقات غريب ولذلك السيدة عائشة بتفسر هذا المعنى كانوا مسميين السيدة عائشة أم الطيب كنيتها أم الطيب وانتوا عارفين ان الطيب هو المسك الرائحة الذكية أه؟ ليه سموها أم الطيب؟ ليه كانوها بأم الطيب؟ قال لك لأنها كانت إذا أرادت الصدقة وضعت الدرهم أو الدينار في المسك أولا تحط درهم في المسك وبعدين تديه للمسكين وبعد ما تديه للمسكين بيسألوها لما تطيبين دراهم الصدقة ودنانيرها تقول لهم لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين سبحان الله ده علشان تبقى الصدقة خالصة لوجه الله كان المسكين إذا دعا لها دعت له يعني ياخد الصدقه ربنا يبارك فيك يا ام المؤمنين تقول له ربنا يبارك فيك يا اخي يوم اسالوها المسكين بيدعي لك بترد عليك الدعوه ما تقولي امين انما ليه بتقول ربنا يبارك فيك انت كمان الراجل بيدعي لك عشان خد صدقه قولي امين انما بتقول ربنا يبارك فيك انت كمان ليه تقوم تقول لهم حتى تكون دعوتي مقابل دعوتي وتظل الصدقة خالصة لوجه الله انا ربما يديله الجرعة عشان يبقى لها دعوة يبقى دعوة بفلوس يبقى الصدقة راحت ها يبقى الدرهم مقابل ربنا يبارك فيكي يبقى ربنا يبارك فيكي خدت الصدقة ها لا انت بتدعي لي انا بدعي لك وخلي الحاجة اللي خدتها خالصة لوجه الله تعالى ولذلك ده انا عايزك تسمعني الصلاة على حبيب النبي ده سيدنا داود بيسأل ربنا بيقول له يا رب بلغني ان كفة الميزان تسع السماوات والارض الميزان بتاع يوم القيامة مش ميزان الحرارة او ميزان الفضلية او الميزان الحساس لا ميزان الاعمال يوم القيامة سيدنا داود بيقول له يا رب بلغني ان كفة الميزان لما تحط فيها حسنات من والسماء والارض تاخدها فمن يستطيع ملئها خد بالك من السؤال يا عم شيخ محمد بيقول له يا رب مين اللي يقدر يملى الكفة دي هي لو ميزان طبلية برضه بنحط عليه شوية بطاطا بطاطس قهوة بيوزي ميزان الحرارة بينحط تحت اللسان الميزان الحساس وميزان الأدوية بيوزن الميزان بتاع الأوضة بيوزن إنما يسعى الشرع والأرض هنجيب حسنات مليون قال له يا داوود أملأه للعبد حسنات بنصف ثمرات يتصدق بها لا يريد بها إلا وجهه سبحان الله نص تمرة مش تمرة كاملة نص تمرة اه ان الله يربي الصدقة لاحدكم كما يربي احدكم فلوة ما هو العبد يجي يوم القيامة ثم الملائكة تقول له تعالى شوف حسناتك يروح يلاقي جبل حسنات شوف جبل جبل يوم العبد يقول يا رب انا ما فعلت هذا ده انا غلبان يعني انا راجل يعني عشت فقير ومت فقير ايه الحسنات دي كلها الملائكة تقول له انا تذكر يوم تصدقت بتمرة على مسكين انت فاكر بينك وبينه كده حلفت لبقه التمرة خدت تمرة ايه اللي جاب التمرة للجبل شوف بقى الجبل فيه كم مليون تمرة ايه اللي خلاها جبل قال له ان الله رباها لك انت كنت انت بتجيب الكتكوت يبقى ديك فما بالك بقى لما ربنا هو اللي يربي ها يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون المضعفون يعني اللي بيضاعفوا حسناتهم مش المضعفين يعني الضعفاء المضعفون هم الذين يضاعفون الحسنات حتى تصير كالجبال يعني لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ها وحد الله بس المهم يكون فيه ايه اخلاص ولذلك شوف الدرك عم عبد الله سيدنا النبي بيحكي حكايه عن واحد من بني اسرائيل قعد يعبد الله 60 سنه فتحوا معه قايم نايم عباد لا ينهج لسانه الا بذكر الله اللسان شغال على طول لا اله الا الله وبعدين في ليله مقمره القمر ساطع ها أه؟ بص كده من شباك الصومعة لقى واحدة قاعدة تحت على حشيشة خضراء أرض خضراء حلوة والقمر مزجزج ها زي الراجل اللي بيقول لك بقى القمر طالع علينا والعزول غاب عن عينين قال لك انزل غير هوا الشيطان جاله بقى ها ما هو ايه ده جو شاعري فالشيطان قال له بقى امتى الزمان يسمح يا جميل انزل يخرب بيتك انت عايز توديني فين قال له بس انزل وانا قلت لك ازليك وابليس عبقري وذكي ذكي في الشر يعني من ذكائه ما يجيبش الانسان يرمس المصير على كل ده انما ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان ما قالش الشيطان خطوات لانه ما بيجيبكش على المعصيه على طول ده بيجيبك خطوه خطوه يقول لك تاتا خط الحسن تاتا تاتا تاتا وانت ماشي كل ما تخط خطوه يقول لك كمان خطوه اطلع بها بقى ها لغاية ما تبص تلاقي نفسك بينك وبينها وهو ثابتكما تشوف اسلوب القرآن يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان طب يا رب قول لي اتبع قال ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر خطوات ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم فالشيطان تاخدوا بالكم من اساليبه ما يجيش بني ادم ويرميه في المعصيه على رسول الله ده لو المساله حكمت يتم وراه سنه عبال ما يقع في مصر يعني راح خبط على صاحبه ما لقاش صاحبه في البيت مراته قالت له اتفضل افتح من السلم قال لها معاذ الله انه لا يفلح الظالمون سلام عليكم استنوا مات ها تاني مره الشيطان مش يسيبه بقى يجي له بالليل يقول له دي معامله برضه تعرفش انها خدت على خطتها من خد بالك ما هو احنا بشر ها انت ما تعرفش ان معاملتك دي معامله جافه يا شيخ عامل لك والله دي بقت زعلانه منك امبارح والشيطان ما عندوش مانع يحلف بالله 100 مره ها فلذلك هو ملك ادم كان الشجره ادم كان الشجره الا لما ابليس لسه ربنا قال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور او هو كان اللي لما المجرم حلف له قال والله العظيم الشجره دي لو كلت منها هتبقى امانه وتخلد وهو الحقيقه ابليس دارس علم نفس على ايه يعني يجي كل واحد من مأمنه جه لادم عارف انه بشر ويحب يخلد في الدنيا ما قالوش هل ادلك على شجرة الموز او على شجرة التفاح او على شجرة الكمثرى قال له هل ادلك على شجرة الخلد ها يعني كلنا بنحب الدنيا طب روح لقن واحد الشهادة هو يكون لسه على خير الحياة يقول لك يا اخي ابعد عني وانا بموت انا فيها صحة دي جبل ابعد مش عايز يموت مش عايز يموت فقال له هل ادلك على شجرة ايه الخلد خلد ولذلك بيضربوا مثل في الحته دي بيقول لك واحد شيال في باب الحديد الدنيا ظهر وحر تمام وحرقان وشايل قصه مش قادر يمسحها من الارض فلقى قعد قال بقى دي عيشي انا هضل طول عمري شيال ظهر انكسر وصحتي راحت قام لها واحد قال له يا عم انت بتعترض على قضاء الله ليه؟ قال له طب يعني انت اللي عملت فواحد ما انا قرفان اهو قام قال له طيب اشيل عليك قال له انت مين قال له انا ملك الموت قال له يا معروف يبقى قال له سيبنا كده لوحدي ها ما- لا، ده ده ده يا معده ها ما هو ايام ايام الزعيم جمال البنت بتاعه مصر وقفت واحد بتقول له زي حالك قال يا خبر بس الوقت وبس ربنا يخلينا الراجل ويبارك لنا فيه انت مخلف كام يا عم قال لها 12 آه طيب بتاخد كام جنيه قال لها 12 آه، قالت له طيب، يعني الاسال و- آه، رضا ما هو لو اتكلم هيروح الحرب ها انت لو اتكلم هيروح الحرب يعني اشكوكوا مره هيتدلع على جمال شويه فطلع مره خلاص اتنيلت الحاله تندلت وسوء الحرب ضربوه حلقه طلع حاله شاف قال ما خلاص اتعدلت والحاله انتصرت وما حدش حد يسكت في الداد من يوم ما اتعدلت اتعدل يا ولا ها قال لك مش ذنبه في الحرب ها تسلية بتاعت المكتب تقول الراجل ده عندك كام عيل؟ قال له 12 تاخد كام جنيه؟ 12 ازاي الحال؟ قال يا سلام يا سلام على الرضا اللي احنا فيه قال لسه طب تطلب اغنية ايه؟ قال لها مسكين وحالي عدم والكل عزالي خلاص انا عارف توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمح لك طلع الحبيب امال ايه؟ امال ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم من خطوات الشيطان لان الشيطان ذكي يجي لك يقول لك مرة صاحبك زعلت امبارح اقول له بس ابعد فيك اطلع منها ويا تؤمر يا اخوي انما لو سمحت كلامه هتروح ثاني يوم وتتعمد انك تروح في الراب صاحبك بقى النبات أه؟ تخبط فلان هنا لا مش هنا اتفضل ارتاح من السلم طب والله لو سمحت اللي انا فيه يعني شويه كده تعبان و... والضغط مرتفع والسلم انت بخمس دور طب إيه- إيه، افتح لي الباب يا ميمي افتح الباب يا ميمي ادخل الصالون يا عمي ادخل يا مي انكل ادخل الصالون ها ودخلت الصالون آه، بنجور وبنجر فيها طيب اهو يا طبعا الواد بينكم عمال رايح جاي هي عايز انت بقى جيت يقول لك ايه الواد ده هيقف كده زي العازل اللي بين السالب والموجه ما تشيل الواد ده خلي ال- آه، السلك يمشي الكهرباء تمشي بالسلك امال الواد ده خليه يطلع تقوم التميت ايدك تشيل ما تقول له خد يا ميمي هات لك عسليه انت من امتى بت... من امتى بتدي الميمي دي بعسليه ده انت بتهرب من الكنتاري اه انما الشيطان ما- ما هي دي خطوه اه دخلك الاوضه الاول وبعدين قال لها ادخلي صبحي عليه وبعدين خلاك وزحت الولد خد بالك ده الشيطان خريج معهد السينما ده مخرج بارع خلاص الواد طلع عشان ينزل يجيب عسلية خلى لك الجو خلاص انتهى ما تفوقش بقى الا لما تعصي الله انما الراجل المؤمن يجي من اول خطوه ويقول له اتفضل انا متشكر معلش لما يجي سلمي لي عليه قول له فلان يعني وعلى طول اوعى تقول محلك سر ولا للامام دور ارجع ورا لا محلك سر ولا للامام سر انما للخلف دور هسيبك ماشي على طول تعرف لو اتاخرت دقيقه الناس هياخدك من ايدك كده دخلك جوه وانخرب البيت ايه البيت بتاعك آه، صاحبك هيقع معاك ولو طب لقاك جوه في وضع ما خلى رجل امراه الا كان الشيطان ثالثهما انت مش تعرف الكلام ده لدرجه ان واحد سال النبي في هذا الحديث قال له وان كانت صالحه يا رسول الله ما تطلب منها ست صالحه واحد صالح قاعد معاه هيجرى ايه يوم النبي يقول ولو كانت مريم ابنه امراه آه، آه، آه، حواليه اكتر من كده بقى هنقول اكتر من كده ايه هنقول اكتر من كده ايه يعني مجرد الخلوة بالمرأة الأجنبية اللي لا هي أخت ولا عمة ولا خالة ولا أم ولا بنت مجرد الخلوة كبيرة من الكبائر خلاص مش هيعمل حاجة تغضب ربنا إنما هو وجود معاها في مكان واحد كبيرة من الكبائر خد بالك بقى اقعد بقى اقرا قران اهو عمر بن عبد العزيز ما تفات الا تخلون بامراه ولو كنت تحفظها القران الكريم خد بالكم ده واحد بيقول للنبي استاذن على امي اذا دخلت عليها انا عايز ادخل الاوضه على امي اخبط على الباب قال له طبعا استاذن قال له انها امي يا رسول الله قال له اتحب ان تراها عاريه يمكن تكون قال هتومها يا اخي متغطسه من ثيابها قال له لا قال له فاستاذن قال لا سبحان الله هو انت بالك الآن لما بتقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ما كان ربنا قادر يقول حتى تستأذنوا ولكن التأنيس دي ما التأنيس دي قال لك لا ما هو تستأذنوا لها معنى وتستأنسوا لها معنى ثاني طب قول لنا الفرق بينهم ايه وحد الله الاول وحد الله الاول لا اله الا الله والله العظيم لسه هوت من مدة ما فيش ساعة معروض عليها مشكلة هتؤدي لخرابه الراجل الجرس رن راح يفتح قال له معلش انا متاسف انا بحسبها شقه فلان الفلاني ونزل فقال له طيب انت كان ميعادك في العمل قال له كنت تاخرت في العمل ميعادك نازل من البيت سبعه فتاخرت لغايه 8 ونص طيب فات الاسبوع ده بعدها بشويه برضه دول كنت واخد اجازه قاعد في البيت جيت نفس الصف خبط على نفس الشقه لما بيقول صلاح تفتح له قال له هو فلان الفلاني ما جاش هنا انت كنت الاول بتقول الشقه غلط كده شقه فلان فدخلوا جوه وفتشوا لقى معاه نوتة بيثبت فيها انه تردد على زوجة صاحب البيت 15 مرة في غيابه ووقفت الشقة من جوه اوضة اوضة وسرير سرير وثلاجة وتجاز وثلاجة لقينا فيها كذا وكذا وهي المسألة واقفة على الصلاة. آه. ليه؟ ليه؟ آه، الشيطان بعيد عن ربنا جوزك غايب تدخليك ليه؟ ما يدخلش عندك غير ابوك اخوك المعارف ابن عمك لا ابن خالك لا ها لا قال لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها قال قال عاشت تسال النبي بتقول له ايوه الرجال اعظم حقا على المراه مين الرجل نمره واحد في حياه المراه قال لها زوجها انا مش قالت له فاي النساء اعظم حقا على الرجل بل انه هيقول مرات قال لها امه قال لها ايه امه ولذلك المرأة تسأل يوم القيامة أول سؤالين تسألهما المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها شوف الصلاة مع الزواج ده الصلاة مع الزوج أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام تذكر اثنين وانسى اثنين ولا تعمل اثنين تذكر الله وتذكر الموت انسى احسانك الى الناس وانسى اساءة الناس اليه لا تأمن رجلا على امرأة ولا تأمن امرأة على سر ها اوعى تقول لها ام ديت مش تمام وكلام بيني وبينك قبل ما تقوم من النوم تقوم مبلغ امك على طول ده حتى امبارح بقى يذم فيك لا ويقول لها ايه بيني وبينك اذا ضاق صدر المرء يوما بسره فصدر الذي يستودع السر ضيقه اذا كنت انت مش قادر تشيل سرك يقوم غيرك هيشيله ولذلك لا تقول لها مرتبك كام ولا تقول لها رزقك قد ايه وخلي دايما الاعوال السريه دي معاك انت لان هم ما بيبلش في بقهم فول ها كل سرك يبقى بره تاني يوم قال لا في قلع من انهم يقعدوا في المصالح كل واحده تقول ذكرياتها في الليله اللي فاتت والليله اللي قبلها واللي بقى. يعملوا في المصالح والله ابدا اللي قاعده بتشتغل شريك واللي بتقمع باميه واللي قاعده جايبه سندوتشات واللي قاعد يعمل الساعه البابور ويقبض الاوضه وهذه الوظائف وهذه المصالح الحكومية وما فيش في السنة غير تعالى بكرة تعالى بعد لسه الأوراق ما كمولتش ده المسألة واقفة على الدمغة طيب والله ده أصل لسه رئيس العمل ما جاش من الأجازة وفلان كان نايم بعرضه والتاني مرض والتالت اعتيادي ما نخلص البلد حالها مش عليه ما تخلصش إلا ها واحد قل لا إله إلا الله وسماه نصنا هذا الحبيب النبي الراجل اللي عبد الله ستين سنة ما هو بنلفه ونرجع يعني ما تخافوش نحمل ايه اللي ربنا بيرزقنا بيه بنقوله اه فابليس غاب يظن على وزنه لغايه ما نزله تحت قال له اجنبي انزل في الطراوه شويه تحتنك حابس نفسك في الزنزانه دي ست قاعده وهو قاعد ما فيش بينهم حد والقمر طالل والجو ربيع وال... والدنيا بيقول لك الدنيا ربيع والجو بديع و... ها اه؟ بيرنوا علينا فمن هنا لهنا قربت منه سنتي هو قرب منها خمسين سنتي هي قربت منه قرب منها كشفت له عن ساقيها فزنا بها ده بعد كام؟ ستين سنة وبعدين لا اله الا الله ايه اللي حصل؟ انا كنت فين؟ ايه اللي جرى؟ فأتى نهرا فاغتسل معاه رغيف واحد هياكله هو طالع بعد ما لبس هدومه لقى واحد مسكين قال له انا جعان اديني صدقه قال له بقول لك ايه انا الحقيقه بقى خد الرغيف كله انا مش عايز نار الندم عماله شغاله شوف النبي بيقول ايه بقى في هذا الرجل بيقول لك يجي يوم القيامه تضع عباده 60 سنه في كفه وتضع الثانيه التي زناها في كفه فتصير عباده 60 سنه طارق يبقى رايح في داهيه وبعدين ربنا يساله امعك عمل ها معكش حاجه حطها في الميزان وربنا عالم اصل هو نسى الرغيف اللي تصدق فيه انما ربنا لا ينسى اه قال له اعمل ايه يا رب ده انا دي عامله اللي عملتها دي عامله محببه بقى ده عمل ايه بقى آه. فربنا قال له الا تذكر يوم تصدقت على مسكين برغيف يا خبر أبيض. وده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لا حطوه في الكفه بيقول لك يوضع في كفه الحسنات فتصير الزريه التي زناها فتسكر الحسنات فيغفر الله له شوف انا عمال الف من بعيد عشان اوصلك الى عظمه الصدقه عند الله ليه لانه اذنب وتاب ايوه مش معنى ذلك ان انا يروح ينحرف ولا صدق بجنيه لا ده ربنا بيقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وهم يعلمون ولم يصروا ها عشان ما يجيش واحد غير يوصل ما الحكايه الحكايه ماشيه بقى ها روح ياخد افرح في ساعه وها وابقى اشوف لك 30 غلبان اديهم 200 ريال ولا 200 درهم ولا 200 دولار لا الفلوس على قفا من يشيل اه وامريكا فاتحه البنوك بتاعتها للفلوس بتاعت العرب وتديهم سلاح عشان اليمن يضرب اليمن ومصر تدخل والسعوديه تدخل ويتفرجوا الامريكان وغوص علينا واحنا شويه غلابه غلابه لان احنا نسينا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اللهم ارشد هذه الامه يا رب اللهم ارشد هذه الامه وحد الله لا اله الا الله ده كل ده سر الاخلاص هو لما تصدق تصدق وما كانش يقصد الا وجه الله والسيدة عائشة لما بتدعي للمسكين مقابل دعوته لها برضه لا تقصد الا الاخلاص وعائشة لما تطيب دراهم الصدقة لا تقصد الا الاخلاص ولذلك بلغ من اخلاصهم في الصدقات ان لما الواحد يتصدق على مسكين ما يحطش ايده فوق ايد المسكين ما يخليش ايده فوق ايد المسكين ابدا عشان برضه ما يشعروش بشيء من المهانة امال يتصدق ازاي الغني يحط الدرهم في ايده ويقول له يا فلان اتفضل يا اخي خذ هذا من كفي لتكون يدك اغلى من يدي حاجة غريبة والله انا هقول لك حاجة سيدنا النبي محمد يوم غزوة تبوك كانت الحالة عايزة معونة عايزة فلوس وعايزة تبرعات عشان الجيش مكون من 30 ألف جندي رايحين تبوك على حدود الجزيرة العربية بين الشام والحجاز طيب بدأوا المسلمين يقدموا التبرعات أبو بكر جاب ماله كله قال له خد يا رسول الله يا أبو بكر أنت سبت لعيالك إيه؟ قال له الله ورسوله عمر جاب نص ماله عثمان بن عفان جاله ألف جمل محملة بالزبيب والزيت وبعدين التجار راحوا للبيت تجار الجملة تشتروا بكام قالوا الدرهم باتنين يعني مكسب مية المية قال لهم غيركم ده طب الدرهم بتلاتة بأربعة بخمسة قال لهم غيركم وصلها العشرة يا عم عثمان ما فيش في المدينة حد غيرنا غيرنا مين قال لهم لقد اشتراها الله الدرهم بعشرة لقد بعتوها لله ورسوله الجمل والمحنة واحد من اصحاب النبي اسمه عقيل راجل مسكين لا قادر يجيب فلوس ولا قادر يتبرع فيعمل ايه شوف ال- شوف الروح الاسلاميه مش بقى جبنا قطر وقلنا قطر ال- معونة الشتاء وجبنا المغنيات والممثلات ودورناهم يشحتهم العالم اللي اداه 10 جنيه يقول لها طب انا هاخد بقبله والتاني يقول لها سلمي عليا كفايه احط ايدك في ايدي وخ- لا لا لا لا لا شوف لا لا ده ده كان مجتمع محترم مجتمع محترم ونظيف ها اه ده واحد بيقول له هندخل جهنم قال هي مارلين مونرو هتروح فين؟ قال في جهنم قال كفايه ان انا اشوف اشوف اه ربنا يا سيدي آه، ينولك زيارتك اه فواحد الفقير اللي اسمه عقيل يوم يعمل ايه؟ يستأجر نفسه عند واحد ويعمل طول اليوم فيعطيه حفنتين من الشعير، يقوم يجيب حفنه يوديها للنبي ويودي حفنه بيته، شعير حفنه شعير، ناس منافقين قاعدين في مجلس الرسول قام بعضهم غمز لبعض. قال له شوف يا اخوانا انت يعني طلع فيها قوي، ايه يعني حته شاي؟ عشان يقولوا انك انت اتفضلت، ايه ده؟ ايه اللي حاجات دي؟ ايه التنطع ده؟ ايه التجمل ده؟ انت عارف مين اللي رد عليهم؟ ربنا عليه ربنا وحي قل لا اله الا الله ال- الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم قرآن نازل طازة أخضر مرحة أه يقطر نورا ورحمة حتى حكمة الشعير يوم ربنا ينزل جبريل على السماء يلمزون يعني يعيبون ويطعنون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الرجل اشتغل بعرقه وبجهده عشان نفسه يتقرب الى الله ده ده ده, ده بيحب ربنا قال- ده النبي قال صدق درهم 100000 درهم الدرهم الواحد ساعات يسبق 100000 درهم عند ربنا قالوا له النبي ازاي الكلام ده درهم له 100000 الدرهم يسبق 100000 قال لهم اه رجل عنده مال كثير تصدق بجانب منه عنده 3 مليون 4 مليون 100 ألف يعملوا ايه مفيش حاجة بالنسبة للمال اللي عنده ورجل فقير ليس عنده إلا درهمان اثنان تبرع بأحدهما يبقى تبرع ب 50% ها تبرع بكام ب 50% ما توحد الله ولذلك حتى إن مولانا جل جلاله لم يحرم المرأة إذا تصدقت من مال زوجها ما حرمهاش من الأجر شوف النبي قال ايه؟ قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا يحل لها أن تأذن في بيته بغير إذنه وما أنفقت من ماله فإنه يؤدى إليها شطره نصف الصواب يبقى لسه خد النصف وهي خدت النصف بس بشرط أن يأذن لها تكون واخدة الإذن منه يا فلان الناس جيراننا دول غلابة يا فلان انا امي غلبانه تستحق الصدق يا فلان انا اخويا ابو عيال وانت راجل مبسوط ايه رايك؟ اديله من مالنا ولا ما اديلوش؟ اذا قال لها اديله يبقى تاخد نص الثواب وهو نص الثواب ليه؟ الدل على الخير كفاعله قال لا ده لدرجه ايه؟ ان الخادم لو خدت الصدقه من سيدته وتصدق بيها ربنا بيقسم الصواب على ثلاثة صاحب المال والست اللي انت بالصدقة والخادم اللي ناولها للغلبان شوف حتى هنا ربنا سبحانه وتعالى دخل الخدم الصواب ها لان كان ممكن الخادم يقول لها حاضر خد يا عم هو انت اللي مستني الصدقة يا شيخ غور من وشي وياخدها يجي بعد السجاير انما كله يوصل يبقى امين يبقى امين ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما عثمان تبرع بألف بعير محملة النبي كان يقدر يكتبه في الجرنان وينشره في التلفزيون والدنيا كلها تتملي عثمان تبرع كريم بس ده مش عثمان احمد عثمان ده عثمان بن عفان ها ده مش هجيب بقى سيد مكاو في رمضان ويقول ها التبرعات بتاعت النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والت... والاسماعيلي والسمبكاوي والترساوي والشواكيش والعناتيل والعتاوله ولا فايصه ها تعرف النبي عليه الصلاه اصلا حقها تعرف النبي قال له ايه؟ قال له كلمه غريبه خالص قال اللهم اني قد رضيت عن عثمان فرض عنه عايز اكتر من كده ايه تعرف قال له كمان قال له يا عثمان ان لكل نبي رفيقا وانت رفيقي في الجنه يا سلام ان لكل نبي رفيقا في الجنه وانت رفيقي يا عثمان لان الفلوس هي الاختبار الحقيقي لنفس المؤمن يمكن يبقى يصلي نص ركعه في الليله ويصوم الاثنين والخميس انما عندي الدرهم والدينار يقول لك حب قلبي ولا تعض رديفي ان قلبي على الرديف رهيفي ايوه هو ده الاختبار الحقيقي اذا كنت ها نسال الله ان يوجهنا الى ما فيه رضاه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا رددته ولا سائلا الا اعطيته ولا عاصيا الا هديته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى آمين. ونسألك العفاف والغنى آمين. ونسألك الرشد في الأمور كلها آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم كما ربيتنا ربي لنا أولادنا اللهم انزع الشيطان من بيننا وانزع الغل والحقد والحسد والبغضاء والسحناء من صدورنا اللهم ارزقنا الحلال دائما وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا اللهم اورثنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأله ما سر إسلامك كان يعمل موظفا كبيرا في الجزائر ايام كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي وكان يتبعه في العمل ثلاثون مسلما من يقول حي على الصلاة يقول حي على الفلاح وإذا بالرجال الثلاثين يذهبون من حوله بدون استئذان ليقفوا صفا واحدا بين يدي الله رب العالمين وسأل الكل ما هذا فقيل له انها صلوات المسلمين وان الله امرنا بالمحافظه عليها والا نطيع احدا ينهانا عنها مهما كانت قوته ومهما كان بأسه وفكر هنري في الامر واطلع على تراث الاسلام وقرا الكتاب الاول وهو كتاب الله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وبعدما فرغ من قراءته اعلنها صريحه عاليه انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقام بتاليف كتابه الذي سماه السوانح والخواطر واخذ في هذا الكتاب يرد على المضللين والافاكين الذين قالوا في كتب الغرب ان محمدا دعا قومه لعبادته هو قال الكنت هنري ما سمعنا ان محمدا دعا الى عبادته هو انما كل كتابه ينطق بان المعبود بحق هو الله والقران الكريم قال في شان محمد سبحان الذي اسرى بعبده وقال فاوحى الى عبده ما اوحى وقال وانه لما قام عبد الله ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى القران الكريم وانه معجزه الحبيب محمد فقال واسمعوا الى ما قال وقولوا للمضللين استعملوا عقولكم مع الاسلام قال انما الامي لا يقرا ولا يكتب فمن الذي علمه هذا الكلام المعجز من الذي علمه هذا القرآن الذي لما سمعه عمر جبار الجاهلية اهتز قلبه واعلن كلمة التوحيد امام رسول الله ثم انتقل بعد ذلك فرد على الذين اتهموا النبي بالصرع ووصفوا الوحي بانه نوبات صرع فقال لهم هنري ديك السري ان الصرع مرض وان المرض فساد المزاج فكيف يستطيع المريض ان يقول هذا القران الذي يدل على منتهى القوه والصرامه والحزم ان المريض بالصرع يفقد عقله ويفقد وعيه ولقد سمعنا وعلمنا ان النبي عندما كان ينزل عليه الوحي كان لا يتكلم النبي بلسان نفسه انما اللسان صامت ويسمعون الوحي في وجه النبي كانه دوي اللحن لان هذا الكلام لا يقوى على النطق به احد عند نزوله الصرع مرض والمرض لا ينتج هذا الكلام الرفيع الدرجة القوي الشأن فلم يكن النبي مشروعا انما كان اصح الاصحاء واعقل العقلاء ولو كان عند النبي صرع لاخبر عنه اصحابه فان المرض ليس عيبا ومحمد هو الرجل الوحيد الذي كان اصحابه يعرفون عنه كل شيء حتى بلغ من ذلك انهم عرفوا عدد الشعرات التي شابت في راس رسول الله وعدوها سبع عشرة شعرة شابت في لحيته وانتقل الكتاب بعد ذلك الى يجلدني وقبل ان يموت سال عائشه كم بقي عندنا من الزنانير فقالت سبعه فقال لها تصدقي بان يا عائشه كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعه زنانير هكذا تكلم ذلك العالم الاوروبي هذا الكلام عن سيدنا محمد وانا اقول للملاحده والمضللين قبل ان تلحدوا وقبل ان تضللوا عليكم ان ترفعوا العصابه السوداء عن عيونكم وتتفكروا في كتاب الله بعقل بعيد عن التعصب معاشر الاخوه هؤلاء هم الاجانب المنصفون يقولون كلمه الحق فهل نحن ظهرنا امامهم بالمظهر اللائق للاسلام ان مما وقفت عنده كثيرا ان احدى صحفنا الكبرى نشرت صوره يوم السبت الماضي هذه الصورة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ممثلة تنام وممثل ينام بجانبها ويقبلها حبلة طويلة وزوج الممثلة هو الذي يقوم بالتقاط الصورة لزوجته مع ممثل آخر واخذ يعيد التقاطها مرة ومرة حتى تكون القبلة طويلة السيلة وانا اقول للذين نشروا هذا المنظر السيء لحساب من ينشرون هذا الكلام على شبابنا الحائر العاثر لحساب من لحساب من نرى هذه الصور الخارجه هذه الصور البعيدة عن نور الإيمان هذه الصور التي تقوض البنيان هذه الصور التي تحرك الغرائز لحساب من ينشرون هذه الخلاعة أينشرونها في بلد أخذ خمسه لليهود ان مساحة سيناء تساوي عشرين في المئة من مساحة القطر المصري لحساب من ننشر هذا الكلام واليهود يرابطون على ضفاف قناة مصر وكان الاولى من نشر هذه الصورة ان ننشر مقالا عن عمر بن الخطاب بن الوليد لو كنا نريد انصافا ولو كنا جادين في حياتنا لنشرنا ما يكفي النفوس وابتعدنا عن كل ما يهدمها وبعد ذلك نأسف عندما نسمع عن حريق اندلع في مصنع او عن حريق اخذ يأكل الاخضر واليابس لماذا نحزن اذا كنا كل يوم نطعن الضمير بالخناجر لماذا نحزن وحالنا لا يرضى به الله رب العالمين هل تستطيع ان تقضي حاجة الا برشوة هل تستطيع ان تكلم انسانا اكبر منك الا بواسطة ان من السهل ان تقابل الرئيس الامريكي نيكسون ولكن من الصعب ان تدخل على مدير في احد المصالح من الصعب من الصعب ان تطرق باب احد المديرين في بلدنا حارس وحاجب وساعي وسكرتير والسكرتير يحولك على السكرتيرة والسكرتيرة تقول لك ان سعادته منهمك في شغل الله يعلم انه لا شغل فراغ قادم فراغ قاسي والضعفاء في هذا البلد يداسون تحت الاقدام والفقراء اذا مرضوا لا يجدون الدواء واذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء بالامس رايت سيده فقيره دخلت على لطفلها وكان طفلها مصابا بنبلة معوية هي حافية القدمين ودفعت ثمن الكشف عشرة قروش ولكن لم تكن المعضلة في ثمن الكشف عندما أخذت تذكرة الدواء لتصرفها من إحدى الصيدليات قال لها الصيدلية قال لها الصيدلي إنها تصرف بجنيه وعشرة قروش ولم يكن معها في جيبها ثمن رغيف قوت فبكت ولم تجد إلا دموع عينيها الفقراء في هذا البلد إذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء وإذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء وإذا وجدوا الغطاء لا يجدون المسكن الصحي وهناك من الناس من تتمرغ النعمة في أعتابه ويدوسها تحت قدميه فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها لماذا وبئر معطلة وقصر مشيد قوم لا يجدون الماء العسل ليشربوه وقوم تهب عليهم النسمات معصرة بالأريك وقوم يلفحهم حر القيظ من في جهنم إذا أردنا أن نحل المشاكل فلتفتح الأبواب في المصالح يجب أن نلغي وظيفة الحاجز يجب أن نلغي وظيفة السكرتير فعمر بن الخطاب لم يكن له سكرتير ولا حاجز اسمعوا هذا يا معاشر السادة اسمعوا جيدا وقولوا لمن يريدون الإصلاح إن أردتم الإصلاح فالوقاية خير من العلاج وفروا للبؤساء غذاءهم فإن في الغذاء وقاية من المرض طهروا الشوارع من مياه المجاري فإن مياه المجاري تولد البعوض وإن البعوض يولد الحمى بأنواعها ولماذا لا نرى مياه المجاري في أرقى الأحياء لماذا لا نراها إلا في شوارع البؤساء الكادحين اسمعوا الى سياسة عمر وكان عمر عبقريا في مجال السياسة والادارة بلغه ان احد امرائه اغلق بابه في وجه الرعية وكان هذا الامير على اقليم حمص في بلاد الشام انذارا شديدا بالحضور الى المدينة المنورة وكان لعمر وزير معلومات يسمى محمد بن مسلمة كان وزير معلومات ولكن وظيفته عبارة عن انه كان يجمع التقارير عن الامراء فقط يدخل البلد ويسأل عن سير الامير فيها هل يظلم الرعية هل يغلق بابه دونها ماذا يفعل مع الناس وكان يسأل الناس عن مظالمهم فجمع محمد بن مسلمة وزير المعلومات في الخلافة الفاروقية جمع معلومات تفيد ان امير حمص اغلق بابه امام الناس فاستدعاه امير المؤمنين عمر أتدرون ما هي العقوبة التي عاقب بها عمر أمير حمص جاء له بقطيع من الغنم وقال له عليك أن ترعى الغنم وأصدر قرارا إليه أن يقوم برعي الغنم في ضواحي المدينة فرعى الغنم شهرا وشهرين قال له هل تعلمت الصبر في رعي الغنم قال له نعم يا أمير المؤمنين قال له هل تعلمت الحلم في رعي الغنم قال نعم يا امير المؤمنين قال له هل اذا سالت الله بدعوه هل يكون بينك وبين الله حجاب قال له لا قال ان الله يقول فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاك فهل انت اعظم من الله حتى تجعل بينك وبين الناس الناس حجابا يا معاشر السادة ولذلك كان علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين يرسل مكتوبات الى الدواوين قال فيها لكل امير اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة الواحد السيان من فوقك هذه عبرة وهذه عبرة اذا ذهب الفقير بمرض يأكل لحمه وينهش عظمه لا يحسى بكلمة طيبة ماذا يفعل ماذا يفعل الفقير الذي لا يملك ما يشتري به دواء الخطة او الذي لا يملك ان يدخل به كبر المستشفيات ان عمر كان يقول والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلة عثرت بالعراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر اسمعوا اسمعوا الى ما حدث لامير دمشق ايام عمر بن الخطاب هو سعيد بن عامر كان اميرا على دمشق وجاءت التقريرات عنه تفيد انه لا ينفر في شؤون الناس الا بعد طلوع الشمس وانه لا يقضي بين الناس ليلا وانه لا يخرج يوم الخميس بعد الظهر واستدعاه امير المؤمنين عمر لماذا لا تقضي بين الناس الا بعد ان ترتفع الشمس فماذا قال له امير دمشق قال له يا امير المؤمنين لانني ليس عندي خادم يخدمني فانا الذي اقوم بخدمة زوجتي ووقف الحاجات من اول النهار اذا فلماذا لا تقضي بين الناس ليلا قال له لان النهار لك يا عمر واما الليل فانه لرب عمر اقوم لله بين يدي الله اقوم لاقرا القران واصلي بالليل والناس نيام لماذا لا تقضي يوم الخميس بعد الظهر فقال له لانني لا املك الا ثوبا واحدا اغسله يوم الخميس ليجف فاصلي به الجمعه ليس عندي الا ثوب واحد هذا طراز كريم هذه نماذج رباها سيدنا محمد هذه عقليات نضجت على كلمة التوحيد نحن نريد رجالا تعلم ان الموت في سبيل الله حق وان الدفاع عن كلمة التوحيد حق معاشر الطلبة قبل ان نفارق هذا المكان اقول لكم ايام الامتحان تذهب لتمات الامتحان تهب الامتحان يوم يكرم المرء فيه او يهان يوم يظهر فيه المجد من الكسلان يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه معاشر الطلبة المسلمين ارفعوا رأس الاسلام في الامتحانات اغلقوا عليكم الابواب وذاكروا بالليل والناس نيام واطيعوا اوامر الرحمن وكفوا عن صناعة البرشام تدخلوا الامتحان بسلام اقول لكم جميعا يا معاشر الطلبة الاسلام دين العلم الاسلام دين المعرفة فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم رجلا وفضل الله ذاته فقال اني اعلم ما لا تعلمون دعوكم من الافلام ودعوكم من الشاشة الصغيرة في البيت ودعوكم من الملاهي ودعوكم من السير في الطرقات اعكفوا في صوامع العلم وليكن ترتيبكم الاول فقد كان حبيبكم محمد ترتيبه الاول على جميع الانبياء في جامعة الاسلام العظمى ذاكروا واياكم والمشاغل وعلى اولياء الامور اسأل الله ان يكون معكم برعايته في جميع الاتحادات اللهم افتح عليهم ما اغلق من الابواب اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل العقدة من السنتهم واجعل الامتحان بردا وسلاما على قلوبهم وعقولهم والق الرحمة في قلوب المراقبين لهم اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم اعل بفضلك كلمته الحق والدين اللهم افتح على عبادك المخلصين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم فك اسرنا وارحم بأسنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وانصر جنود المسلمين واهلك الكفرة اعداء الدين ايها الاخوة الاعزاء اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر